بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين آه ما بعرفش ابتدي ازاي لكن أشكر ربنا على الفرصة اللي ادهاني أبونا يوحنا إن أنا أقعد معاكم ونتكلم عن المشورة في فكر الآباء الحقيقة أنا أتمنى إن ربنا يديني وقت إن احنا نقدر نعمل منهج آبائي للمشورة بس ده عايز تفرغ لمدة معينة وأنا جاي قعدت أفكر إيه مدى اهتمام آباء الكنيسة الأولى بالأسرة وإيه مدى اهتمامها بتقديم المشورة الصادقة أو اللائقة بينا كمسيحيين لأي إنسان سواء في فترة الخطوبة أو ما قبل الخطوبة أو فترة أيضا ما بعد الزواج الظروف اللي عاشت فيها الكنيسة الأولى ظروف صعبة ما ظنش الكنيسة كانت يعني رايقة للحديث عن المشورة بالطريقة الحالية ليه؟ أولا في ظل الدولة الرومانية كان في نسبة كبيرة من الرجالة بتطلع الحرب تعرفين الدولة الرومانية كانت تطلع حروب كتيرة في بعض الحروب كان بيقتل فيها بعشرات الألوف إن لم تصل أحيانا للمئة ألف فنقدر نتخيل لما دولة من الدول يقتل في فترة صغيرة العشرات الألوف إيه أثر هؤلاء أو القتلى على الأسرة الجانب الآخر إن الحرب ما كانش زي دلوقتي عدد صغير والتكنولوجيا بتشتغل لكن دي كانت أغلبها يا إما مشاة يا إما فرسان ودي تحتاج إلى قوة بشرية كتير فكتير من الشعب حتى ممكن واحد يبقى بيتجوز ويسيب مراته بعد الزواج مباشرة ويا عالم يرجع ولا ما يرجعش ولذلك الشريعة المساوية كانت بتسمح إن الشخص اللي متجوز إذا كان ملهوش سنة ما يطلعش الحرب لأن هيبقى في الحرب وفكره في مين؟ في مراته لسه متجوزة يعني مش عارف هيحصل إيه بجانب أيضا إن الأطفال ما كانش ليهم حقوق وأيضا النساء إلى حد كبير ملهمش حقوق فنقدر نتخيل أسرة نسبة عالية من الأسر بلا عائل بسبب الحرب أو بسبب التجارة لأن عارفين زمان كانت التجارة في الدولة الرومانية لها دور كبير وكلمة تجارة مش زي دلوقتي يفتح الواحد استيراد وتصدير وهو قاعد دلوقتي بالكمبيوتر بيشتغل لا ده عشان يتاجر ممكن ياخد مركب ويطلع يلف السنة ويرجع بعد السنة يجيب الحصيلة بعد ما يكون مر على كذا بلد أو على كذا مينا ويا عالم يرجع ولا ما يرجعش ويا عالم لصوص البحار هيعملوا معاه ايه أو الأخطار بتاعت البحار شكلها ايه كل الأمور دي مع أمور أيضا الفكر والثقافة الوثنية كانت عاملة لخبطة في الأسرة في ظل الدولة الرومانية سواء كانوا رومان أو كانوا غير رومان من هنا كان الموضوع يحتاج إلى إصلاح مش مشورة لكن ده عايزة إصلاح فكري أو أقدر أقول إصلاح جذري من جذور الأسرة مش الإصلاح الخارجي اتنين بيتخانقوا ونصالحهم إزاي ده بيوت بلا عدد بلا عائل أو أطفال بلا حقوق أو نساء بلا مفيش يعني التكريم المتبادل أو الكرامة المتبادلة بين الأزواج والزوجات أو بين الوالدين أو ابناء كل ده إدى جو صعب بجانب أيضا في بعض البلاد زي كورنثوس وأيضا في روما قلة قليلة من النساء الشريفات كانوا بيستغلوا الممتلكات الضخمة بتاعتهم والعبيد والأبهة بتاعتهم فكانوا بيحبوا يسيطروا على الإيه؟ على المجتمع تعرفين في بعض الدول كان الإمبراطور الواقعي الحقيقي يبقى مين؟ يبقى مين؟ تبقى الأم ولذلك حتى سليمان لما كان يحكم على حاجة كان مامته يديها كرامة أكتر من نفسه في بعض الدول أو بعض الأباطرة القدام سواء في النظام البابلي أو غيره كانت الملك الحقيقي أو المدبر الحقيقي للموقف ما كانش الملك الابن لكن كان اللي بيدبر الأمور الملكة الأم لأن عندها خبرة من أيام جوزها فهي اللي تقدر تدير الأمور والرسمي هو الإيه؟ الملك أو الإمبراطور أنا بحكي القصص دي ليه؟ نقدر نعرف قد إيه الجو كان رهيب. يعني ما تبصوش للأسرة في الجو الحالي في العالم، الأسرة في الجو الحالي في العالم رغم كل اللخبطة اللي فيها، لكن اللمسات الإيمان المسيحي أثرت حتى على غير المسيحيين. تكريم الزوجة، الاحترام المتبادل، الاهتمام بالجانب النفسي، للزوج للزوجة طريقة التعامل الاهتمام بالأطفال اهتمام الأطفال أو الحوار بين الأطفال وال أو الأبناء وبين الوالدين ده أغلبه نوع من أنواع الأثر النفسي من الحياة المسيحية بل أحيانا كتير لما بقرأ كتب في علم النفس بلاقي أن كثير من النظريات الحديثة لعلم النفس الخاصة بالأسرة أو بالمشورة في الواقع متاخدة من رسائل بولس الرسول وبعض منها من آباء الكنيسة فالكنيسة كان دورها خطير وهو إيه؟ مش مجرد مشورة أنها تقعد مع الزوج أو الزوجة أو الوالدين والأبناء لكن التأسيس الأصلي بتاع الكنيسة كيف تقيم الروتس الجذور بتاعت الكنيسة بحيث تبقى تتحط أسرة تمثل الكنيسة الأم أو تمثل السماء زي ما قلت المرة اللي فاتت احنا بنحتاج إلى الفكر الآبائي لأغلب المدارس ههتم حاليا ب أربع مدارس مهمين وأسيب الباقي مدرسة اسكندرية مدرسة أنطاكيا مدرسة روما الكبادوك بيسموهم الكبادوك العظام أو بيسموهم الثلاثة كواكب اللي هو القديس باسيليوس الكبير والقديس غريغوريوس اسقف نيصص والقديس غريغوريوس النزينزي وطبعا معاهم مجموعة تانية لكن دول اللي بيسموهم stars بتوع الكبادوك احنا بنحتاج في المشورة إلى الأربعة بس باعتدال هاخد مدرسة مدرسة ونشوف ايه فكرها وازاي نقدر نستفيد منه من جهة المشورة بالنسبة للأسرة أول مدرسة مدرسة اسكندرية صحيح عمداء مدرسة اسكندرية كانوا بتوليين ده مش بس العمداء ده غالبا حتى التلاميذ كانوا بتوليين وكانوا من الجنسين رجال ونساء أو شبان وشابات وكانوا أيضا من أجناس مختلفة يعني كانوا بيقبلوا من قيصرية يجي حد من روما ما كانتش بترتبط بجنس معين وكانت مدرسة اسكندرية بيسموها انسكلوبيديا أو انسكلوبيديك يعني دائرة معارف يتعلموا الفلك يتعلموا الرياضة يتعلموا الفلسفة يتعلموا النحو يتعلموا أيضا الإنجيل إلى آخره فكانت مدرسة يهمها كيان الإنسان كله الثقافي والفكري والاجتماعي والأسري والروحي فهنا نقدر ناخد نقطة مهمة ناخدها من مدرسة اسكندرية وهي الإنسان اللي يبقى مشير لازم يعرف إن يكون عنده background عام يعني آسف أقول كمثال من الأمثلة شخص معين بدون ذكر اسمه مش من القاهرة ولا اسكندرية دخل في مشكلة وبعدين قعد مع الراجل ما قعدش مع الست وبعدين جاني هذا الراجل يكلمني قال لي ابونا انا هطلق مراتي قلت له ليه قال لي قعدت مع ابونا فلان وده انا بعتبره قديس وقال لي مراتك دي شيطانه حزنت هو ما سمعش للطرف التاني لكن بدل ما بيحل المشكلة هو حكى له قصة من القصص فقال له دي شيطان انها بتعمل كده بينما يمكن لو سمع للست هيقول عن الراجل ايه هو الشيطان أول نقطة في الفكر الإسكندري هو أن الإنسان زي ما مدرسة اسكندرية كان يهمها حياة الإنسان من كل الجوانب يهمنا أيضا في المشورة بالنسبة للأسرة أن اللي يقيم هذه المشورة يكون له فكر على الأقل ال background لأمور كثيرة هديكم مثل بسيط ما مش أنا هاخد الجانب العملي شوية يعني مرة جاني إنسان وقعدت معاه ومتجوز فصعبت عليا مراته لأنه تعبان نفسيا فقلت له أنا أكلمك بصراحة أنا شخصيا أبونا بشوي لما كان بيتعب كان بياخد أي حاجة مهدئة ما أنا بديله الإيه بريح بقول وأنا لما بتعب لما ببقى في مشكلة ارتداد ولا غير وسهران كذا يوم ممكن آخد حباية مهدئة قال يعني إيه قلت له يعني انت تحتاج انك تقعد مع انسان طبيب نفساني انا عارف انك هتقول لي انا مش مجنون لكن انا بقول لك انا شخصيا بضرب تليفون لطبيب واقول له انا تعبان في كذا كذا او ليه في حاله كذا قال لي لا لا يا ابونا قلت له ايه قال لي اب اعترافي قال لي لو رحت لطبيب نفساني تبقى انت غير مؤمن للاسف هذا الكاهن خريج جامعه شوف هنا الموقف الخطير ان الانسان يرتبط بجانب معين ويترك الجوانب الاخرى النهارده الصبح واحده جت في مشكله فانا ده الكاهن قال لي ابونا الموضوع كذا كذا قبل ما ابتدي القداس قلت له ابونا انا ما اقدرش ادي مشوره فيها تروح للمحامي الفلاني انا ما افهمش في المحاماه عندي background لكن ما اقدرش افتي فيما لا يخصني نفس نعرف ان الانسان اللي بيقوم بالمشوره ما يظنش انه اله يفهم كل شيء لكن يعرف يوجه ده لطبيب نفساني وده لمحامي وده لواحد اكبر منه وهكذا فاول نقطه في مدرسه اسكندريه بتعلمنا ازاي ان الانسان يبقى ايه يبقى مخه واسع ويبقى ما ما ياخدش الجانب الروحي على حساب الجوانب الأخرى لكن جوانب الأخرى كلها متكاملة مع بعضها البعض نقطة تانية بتهمني في مدرسة اسكندرية لو سألت أي واحد من آباء اسكندرية اللي ليهم وزنهم زي العلامة أوريجانوس أو زي القديس كيرلس الكبير أو القديس أتناسيوس الرسولي أو القديس ديديموس الضرير أيا كان أنا طبعا ما أعرفش عن بانتينوس لأن كتاباته ما وصلتناش يا دوب فقرات صغيرة لكن حتى ده ممكن يدخل وسطهم هذا الأب لو سألناه أنت إيه رأيك في الأسرة هيقول لك نفسي أشوف الأسرة إيه فكر اسكندرية إيه فكر لاهوتي بيرفع القلب والفكر والحياة للسماء يقول لك نفسي الزوج والزوجة يعيشوا كملائكة الله والولاد يعيشوا في البيت يشوفوا صورة السماء في بيتهم ويبقى البيت عبارة عن أيقونة للسماء المتهللة الفرحانة لو سألت العلامة أوريجانوس قلت له إيه رأيك في الإنجيل اللي بين إيديك يقول لك الإنجيل ده عبارة عن بياخد الواحد رحلة ياخده من التراب يطلع بيه لغاية ما يدخله الحضن الأب فإذا كان بيقول كده عن الفرد العادي فهو أيضا يقولها على مستوى الإيه؟ على مستوى الأسرة فإذا نقدر ناخد الجانب الرئيسي السكندري وهو اللي بيسموه البعض التأليه طبعا مش تأليه يعني هنصيغ بنخلق أو غير محدودين أو غيره لكن شركاء في الطبيعة الإلهية عمل المشير قبل ما يتجوزوا مش عايز أقول قبل ما يتجوزوا ولا قبل ما إيه ما يخطبوا أول ما يتولدوا الولادة الثانية من أول المعمودية يهيئ الايه الطفل المولود للحياه الاسريه انا بتذكر دايما عباره ما بنساهاش احدى السيدات بيتحامل فراحت لطبيب نفسي في اوروبا قالت له انا حامل في الشهر الاول ايه نصيحتك ليا ايه الكتب اللي اقراها عشان استعد للبيبي اللي جاي قال لها جيتيني متاخره قوي قالت له ازاي قال لها كان لازم تجيني قبل ما تحملي بعشرين سنة عشان تتهيئي للطفل اللي يجي يلاقي جواكي إعداد حقيقي إنسانة متهللة فرحانة بلا هم لكن مش هتيجي في يوم وليلة تغير حياتها وفي التسع شهور هتطلع بيبي سليم فعشرين سنة ده يعني دي بقى قليل كده فعايز أقول مدرسة اسكندرية تؤمن بهذا أن أول مبدأ في المشورة أن يصير الإنسان إيه؟ أيقونة المسيح لو هي بيت أيقونة المسيح وهو بي أيقونة المسيح متهيألي مش عايز مشورة تانية مش هقول هو وهي أنا بتذكر دايما عبارة حصلت في ملبورن استراليا دايما بقولها طبعا في ناس تستغرب عليها كنت بزور انسان اعرفه من سنة 75 اول ما رحت استراليا فكان وقتها متجوز لي 15 سنة فأول مرة أروح أزوره في بيته وغيره فبقى وأنا طالع قال لي وصلك الكنيسة فركبت معاه وقال لي عايزك لوحدي قال لي قول لي كلمة منفعة قلت له بص أنا لي طلب بس أرجو إنك تنفذه قال لي إيه؟ قلت له أرجو إنك أنت ما تنامش زعلان ولا تسمح إن مراتك تنام زعلانة ففوجئت بص لي كده قال لي بتقول إيه يا أبونا؟ قلت له أنت ما تزعلش ولا هي تزعل قال لي أنا لي 15 سنة ما اتذكرش زعلت دقيقة واحدة منها ولا هي زعلت معايا دقيقة واحدة فأنا سألته قلت له ما اختلفتوش في الرأي أبدا قال لي لن نختلف في الرأي قلت له إزاي قال لي لما أنا بقول رأي ما بيعجبهاش بتسألني أنت تقصد إيه فأقول لها أنا بقصد واحد اتنين تلاتة تقول لي خلاص هي لما تقول رأي مش عاجبني فبقول لها أنت قصدك إيه فتحكي لي قصدي كذا كذا ونبقى حبايب ايه الداعي نزعل وبعدين قال لي عبارة خطيرة قال لي شوف يا ابونا لو واحد منهم عاقل يبقى مش ممكن يحصل خلاف لو واحد منهم عاقل يبقى مش ممكن يحصل خلاف هو ده ده مبدأ مدرسة اسكندرية هذا مبدأ مدرسة اسكندرية لو تقدس الإنسان لو تقدس إنسان واحد بيقدس ايه العيله كلها ما يمشي انا هطلع بره الاباء شويه لكن لان يهمني الجانب العملي انا ما بنساش القصه دي تكررت مع اكتر من واحد جاني ولد بتاع سن صبي صغير بتاع 11 سنه قال لي يا ابونا انا عايز اعترف قلت له اتفضل فقعد جنبي قال لي بص بابا ده عنيف وبيضرب ماما ولسانه فظيع ومكره جيراننا فينا ومكره العيلتين لا عيلته ولا عيلة ماما وحتى في الشغل مش طايقين يشوفوا وشه وقعد يحكي لي عنه صورة رهيبة طب أنا عايز الحل مش عارف أدي الحل لمين فقلت له طيب اسمع أنت غلطان ولا هو اللي غلطان؟ قال لي يعني يا ابونا أنا غلطان وماما غلطانة وأختي غلطانة والجيران غلطانين كل دول غلطانين وهو الصح قلت له طيب أنت بتصوم الأربع والجمعة؟ قال لي أه قلت له أنا بتصوم الأربع والجمعة كم مرة قلت الصيام ده هقدمه من أجل خلاص بابا؟ قال لي ولا مرة قلت له لما بتصلي مزاميرك كم مرة تاخد مزمور تقول له يا رب من أجل بابا يدخل السماء هقول المزمور ده كم مرة كل يوم كده تعمل مطانيات تقول له يا رب أنا مش عايز أسيبك غير لما أشوف بابا كده في حضنك قال لي ولا مرة قلت له يبقى مين اللي غلطان؟ فالولد ابتسم كده وقال لي لا أنا اللي غلطان قلت له كبر دماغك وصلي لباباك بعد كام اسبوع كده قليلين جالي ايه اخبارك قال لي يا ابونا حصل حاجه غريبه قوي سبتك رحت البيت عملت له كوبايه شاي فبابا بص لي كده قال لي ها طلباتك ايه قال قلت له ولا حاجه انا بحبك قال لي لا بس قول انت عايز ايه فقال له لا انا بحبك تاني يوم الصبح راح جاب له الشبشب مش عارف ايه وبدا يخدم باباه فالاب بعد يوم واتنين قال لك دي فيها إن فندها قال له بص جيبها من قصرها انت باينك عايز حاجة كبيرة قوي طلباتك ايه قال له بابا انا بحبك مش عايز حاجة بعد اسبوع اكتشف انه بيحبه بصحيح فندها قال له ايه الحكاية قال له الحكاية انا بحبك وبنبسط لما بخدمك يقول لي بدل الاب كل ما يجي يسيب مامته واخواته واخته وغيره ويجي ينده الولد ويقعد يضحك معاه ويلطف معاه ويلعب معاه وقال لي بقينا اصحاب قوي بعد شويه بقي ريلاكس بدا يعامل ماما بلطف ما خلاص بقى الشده راحت بدا يعامل اختي بلطف بدات شخصيته تتغير مين اللي غير البيت الولد الصغير فلو انسان واحد عاقل هيصلح البيت كله صح ولو واحد عاقل قالوا ايه أرمية الأصحاح الايه الخامس الآية الأولى قال فتش دور كده في كل ايه المدينة في شوارعها في ساحاتها لعلك تلاقي واحد بس طالب الحق ويعمل بالبر طب تعمل ايه قال أصفح عن المدينة كلها يعني القاهرة دي عايزة كام واحد عايزة واحد زي أنبا برقم نلاقي واحد زي أنبا برام اسكندرية دي عايزة كام واحد عايزة واحد زي أنبا برام فربنا يصفح عن اسكندرية كلها ايه رأيكم ممكن الواحد يقول ممكن أكون أنا الواحد ده احنا نحتاج في المشورة ان نوجه انظار الأسرة إلى إمكانياتنا في المسيح يسوع فبتديله أولا إحساس بالإيه؟ بالقوة إن أنا مش ضعيف مش أنا الطفل الصغير مش أنا الزوجة المغلوبة على أمرها مش أنا الزوج اللي مراتي بتتأمر فيه لكن أنت إنسان الله المقدس اللي الله يحب يعمل بيك بكل الطرق فمدرسة اسكندرية نتعلم منها الإيه أنا يعني أنا عارف في ناس ما بيحبوش كلمة التأله لكن نقول الشركة في الطبيعة الإلهية لو أي واحد فينا يحمل عمليا الشركة في الطبيعة الإلهية حتما الله هيشتغل في العيلة كلها سواء العيلة دي مراتي وولادي أو العيلة بتاعت عيلتها أو عيلتي أو الكنيسة المحلية أو المدينة كلها بل ممكن العالم كله لازم نعرف نعمل ري ايفالويشن لحياتنا أنا مش قليل في العالم ودي النقطة أحبائي اللي ركز عليها كثير من الآباء الإسكندريين وأيضا لقطها كثير من الآباء الكبادوك انتوا عارفين الكبادوك بيعتبروا امتداد للفكر السكندري وأيضا بعض الآباء زي القديس يعقوب السروجي ده قعدت مرة أقرأ فالقديس إغريغوريوس أسقف نيساس خدت كده زمان لما كان في وقت يعني فقلت ايه اقرا ايه سر القوه بتاعته ده الملكه كانت تشتهي او الامبراطوره تسمع له والامبراطور وكانت القريه بتاعته اللي هو اسقف عليها فيها كام واحد بيقولوا حوالي 13 واحد ايه يعني الجبروت ده احساسي الداخلي ان سر القوه في القديس غروريوس اسقف نيسس اكتشافه لحقيقه هامه ان انا اعز كائن فاني ربنا انا اعز كائن فاني ربنا تخيل كده الزوج داخل عند مراته حاسس ان هو الايه على ايد ربنا المدلل اللي يقول انا لحبيبي وحبيبي لي مراته تخبط تعمل كذا تغلط في كذا تعمل قال كبر دماغك كبر دماغك اكسبها للمسيح لأنه في موضوع شغله إن هو عند ربنا أكبر من كل العالم ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه مرة جاني كاهن ما مش أنا بطلع موضوع شوية بس بحب الجانب العملي جاني مرة كاهن وقال لي بص يا أبونا قلت له إيه قال أنت عارف أنا مرسوم جديد وفي كاهن قديم أدخل اجتماع شبان مسمينه اجتماع أبونا فلان أدخل اللجنة ما اعرفش اقول كلمه حتى ما اقول كلمه ما يسمعوليش طبعا ابونا اللي ليه خبره طويله اللي مرسوم قبل ب 20 سنه بيهتم بيه الكنيسه كلها باسم فانا مش عارف انا كاهن ولا صبي كاهن قلت له بصراحه انت اللي مش عارف تمشي كويس قال لي ليه قلت له في اجتماع الشبان تقدر تاخد اخر صف قال لي اول قلت له سيبك كل ما اقول لك تعالى اتكلم قول له لا يا ابونا انت راجل عندك خبره وسنين طويله انا هقعد مع العيال الصغيرين اخد اعترافاتهم اقعد كده مع الشبان خد اعترافاتهم والشابات لما يجي ميعاد لجنه الكنيسه قول له ابونا بصراحه انا لا ليا في الطور ولا في الطحين وانا عيل صغير وانت راجل كبير بتفهم هضيع لي 3 4 ساعات على الفاضي اروح ازور لي ست سبع بيوت حوالين الكنيسه اولى وتاخد انجيلك وتلف على الناس وتكلمهم عن ربنا وارمي لابونا الاداريات والشكليات دي بدا يعمل الحدوته دي مره واثنين وثلاثه وبعدين نده له ابونا قال له تعالى هنا قال له ايه قال له بحضر اجتماع الشبان العيال بتلموا حواليك تاخد اعترافاتهم انا هروح اخبط راسي مع اللجنه في الكلام والحديث وانت نازل تلف على الناس تكلموا عن المسيح بقى انت تتكلم عن ربنا ونقعد في الزباله لا نشترك في الزباله مع بعض قال له لا وحاول بكل الطرق فقال له طب بص اذا انت حضرت انا هنزل افتقد اذا انا حضرت انت تنزل تفتقد لكن احنا ما نضيعش وقتنا في الزباله دي وبالفعل بدات الامور تبقى ايه كويس كل ما الانسان يكتشف امكانياته الجديده في المسيح يسوع كل ما يعيش فرحان ويفرح قلوب الناس اللي حواليه مدرسة اسكندرية أيضا حاجة الجميلة فيها رغم أنها تهتم على أعلى مستوى في الجانب الروحي وهو الدخول أو نقدر نقول مستواها اللاهوتي كل عطية صالحة هي من عند الآب بالمسيح يسوع في الروح القدس ده الموضوع اللي كان شاغل أتناسيوس الرسولي شاغل كيرولس الكبير شاغل قديس ديديموس الضرير إلى آخره ولكن أيضا كانوا يحبوا التطبيق العملي لهذا الإيه؟ المبدأ. يعني إيه؟ يعني أنا بيعجبني الكتاب بتاع القديس إكليمندوس الإسكندري اللي هو بنسميه παιδαγωγός اللي هو المهذب أو المدرب أو المعلم بيسموه أحيانا instructor أحيانا tutor لكن الكلمة اليونانية παιδαγωγός يعني مدرب أو مهذب أو معلم بس عملي قعدت مرة أقرأ فيه فوجئت لقيت إكليماندوس ده اللي في اللاهوتيات والفلسفة وغيره عامل كتاب يكلمنا عن إيه؟ عن ما يبدو لنا أتفه الأمور لدرجة أخذت كثير من أقواله في كتاب يا ريت لو تقروه اسمه الخط الاجتماعي في كتابات الآباء الأولين يورينا إزاي الكنيسة الأولى تهتم كل حاجة هقول لكم مثل يبدو أنه تافه يعني يقول لك إزاي تضحك إيه رأيك يقول لك عامل باب كده اسمه الضحك يقول لك ما تبقاش عبوس لأنك مش بتدي صورة المسيح وما تكهكهش لأنه مش صورة المسيح ولكن الإنسان المسيحي اللي حامل المسيح يبتسم ويلاطف ويبقى دايما يبث روح الفرح في حياة اللي حواليه تقدر تشيلها دي من الجانب اللاهوتي مربوطة بالمسيح تخيل كده لو الزوج والزوجة حط المبدأ ده حتى في الضحك تبقى الزوجة اللي بنقول لها في الايه تقابليه بالرحب والبشاشة طبعا كم في المية اللي بيتنفذ الله أعلم لكن لما بحامل المسيح ما تبقاش الابتسامة من بره ما ممكن ابتسم من بره وهو يبص يقول لك دي تسخر بي سخرية مش حاسس انها طالعة من القلب لكن لو هي مرتبطة بالمسيح الساكن فيها وشعر انها انسانة الله وحاملة المسيح فيها وانسانة روحية ابتسامتها تعكس فرح على زوجها على اولادها على احفادها حتى لما تكبر لأنها حاملة إيه؟ شركة في سمة من سمات المسيح اللي قال عنها بيلاطس في تقريره لهيرودس أنه كان دائم الابتسامة ولم يوجد ضاحكا قط ولكن وجد في مواقف معينة باكيا أو متألما أو حزينا يتكلم من الحاجات الغريبة طبعا اللي أنا ما مثلا هديكم مثل بسيط الباروكة أنا كنت فاكر الباروكة دي يعني حاجة تقليعة في القرن العشرين ولا حاجة طبعا بديت أعرف إنها موجودة من قبل المسيح لأن الملوك والأباطرة لابسين باروكة والناس الأشراف تلاقي كل شكلهم في الشعر كله متقارب يونانيين كده تلاقي كلهم شكلهم زي لابسين باروكة بيقول يا ترى لما أحط إيدي على إنسان لابس باروكة مين اللي هياخد البركة الراس ولا الباروكة انسان بيفكر حتى في الامور الصغيره مش بقول لي صح او غلط لكن معناها ان كله شغل المشي عامل كده فصل عن المشي يقول لك وانت بتمشي ما تمشيش سريع لئلا اللي معاك يكون تعبان تأزمه نفسيا وما تتباطأش لئلا اللي معاك يبقى مش قادر يتباطأ فتتعبه نفسيا مبدأ جميل ازاي ايه في self sacrifice ان لا اسرع زياده عن اللزوم حتى لو كنت قوي ولا ابطئ زياده عن اللزوم مهما كانت الظروف لكن اراعي الناس اللي حواليا لاني انا امثل المسيح اللي يقول عنه بولس الرسول انه لم ياتي من اجل ذاته لكن من اجل ايه؟ من اجل الاخرين. اتكلم عن الموسيقى، اتكلم عن حاجات كتير. يا ريت لو تحبوا تقروا كتاب اللي هو التيوتر اللي بيسموه او المعلم او في كتاب اللي هو الخط الاجتماعي في فكر الآباء القديس كليماندوس اللي بيهتم بالمشي وبالابتسامة وبالموسيقى وبالنوم وبالراحة اللي يهتم بطريقة الأكل صوتك وانت بتاكل مش نوع الأكل يتكلم عن نوع الأكل يقول لك كل ما تاكل أكل ما دخلش النار كتير كل ما يبقى صحي ده اللي بنسمعه النهاردة في الايه في الأبحاث الحديثة موجودة في القرن الثاني عند كليمانس اللي هو العودة إلى الأكل الإيه الخضروات والأكل يقول لك كل ما تحطه في النار كتير يتعبك صحيا ويتعبك روحيا كل ما بتاكل حاجات طازة كل ما يبقى إيه مريح روحيا ومريح جسديا آه ناخد الايه آه بسرعه مدرسه انطاكيا احنا اتكلمنا عن مدرسه ايه اسكندريه مدرسه انطاكيا انا مش هدخل في الجانب اللاهوتي تفسير الحرفي للكتاب المقدس لكن معروف ان مدرسه اسكندريه كانت تميل الى اكتساب الايه الشركه في السمات الالهيه انطاكيا كانت تركز بالاكثر على الجانب الايه اللي بنسميه انثروبولوجي اللي هو الجانب الإنساني عشان كده كانوا يهتموا جدا ان تاكيد ان المسيح له جسد حقيقي طبعا ومدرسه اسكندريه نفس الحكايه لكن كان تركيز انطاكيا خايفين من مدرسه اسكندريه الحديث عن السمات الالهيه لئلا تدوب الجانب الانساني لكن طبعا مدرسه اسكندريه بريئه من الحته دي كونهم يهتموا بالجانب الانساني طبعا الجانب الانساني يرتبط بالاسره ولذلك نلاقي من اعظم اباء مدرسه انطاكيا المعتدلين مين ذهبي الفم القديس يوحنا ذهبي الفم منزل مقالات عن الايه عن الزواج مهم جدا ان الحياه الزوجيه يتكلم عن تقديس الإنسان في الحياة الزوجية يعني كنت بقرا له جزء كده إزاي واحد وزوج يعني الخطيبين يدخلوا الكنيسة ويبقوا جسدا واحدا وياخدوا عمل روح الله ويطلعوا في حفلة راقصة بيديرها عدو الخير بيقول لك إزاي ممكن الاتنين يشتركوا مع بعض هل هيبقوا في شركة مع الروح القدس ولا في شركة مع عدو الخير بغض النظر مش عايز افتح الموضوع ده لكن اذا كان بيهمه الجانب الانساني لكن دون تجاهل الجانب التقديسي انه يكونوا مقدسين في ربنا فنتعلم من مدرسة اسكندرية الجانب اللاهوتي الحي ونحط ال definitions السليمة زي بولس الرسول لما اتكلم سواء في كولوسي او في رسالة الى اهل افسس حط المسيح الموديل هو والكنيسة يبقوا الموديل للحياة الزوجية للرجل وللزوج مدرسة أنطاكيا بدت تدخل في الجوانب التفصيلية في الحياة الأسرية يعني ذهبي الفم ليه مقال جميل جدا ما اعرفش قرأتوه ولا لا اللي هو أنا بنسى الاسم بتاعه بالظبط لكن هو معناه تربية الأطفال والمجد الباطل حد قرا المقال ده موجود اغلبه بعد تنظيمه في كتاب الحب الاخوي في فصل كده عن تربيه الاطفال والمجد الايه الباطل بيقول لك ابنك ده غالي عليك الخطوره انك انت بتسلب ابنك قيمته ازاي يعني دكتور ودكتوره فاتحين عيادة مشتركة مثلا وبعدين ربنا اداهم ولد فيقول لك مين اللي هياخد العيادة بعد طول عمرنا؟ ابننا الولد يقول أنا عايز أدخل فنون جميلة يقول له لا فنون جميلة إيه؟ أنا دكتور ودي دكتورة ومين هياخد العيادة دي؟ فنضغط على الولاد عشان يدخلوا إيه؟ طب ويفشلوا في الطب أو ياخدوه بالعافية ويبقى الولد متذمر فقد مواهبه فقد شخصيته باباه ومامته بي ايه بيلعبوا بيه زي قطعة الشطرنج صح؟ طبعا بتتكرر كتير بالأخص في مصر أو في ال Middle East يعني بيقول لك ليه أنت بتعمل كده؟ لأجل المجد الباطل أنا دكتور أو أستاذ في الجامعة يبقى لازم ابني يبقى أستاذ في الجامعة أنا عندي عيادة يبقى لازم ابني يبقى عنده عيادة انا عندي مكتب هندسي كويس يبقى لازم ابني يطلع مهندس ويستلم الشغل بتاعي من فين جاب لازم دي ذهبي الفم بيقول ايه لما بتجيب دكتور ودكتوره ولما بيعوزوا ابنهم يبقى دكتور ده معناه ايه هم مش عايزين يبقى دكتور هم بيدوروا على مين اه زي مثلا اقول لكم قصه بسيطه احد الاباء الكهنه في بلد ما ابنه حط ثلاث حلقان في ودانه كله قال ايه وبعدين بدا يعمل شعره purple ها شعره يضربه purple اللي هو بيسموه ايه موف يعني ما اعرفش الاسم العربي بنفسجي وبدا يلبس اي لبس طبعا ابونا قال دي كارثه ابني يبقى كده هو مش همه ابنه يبقى يدخل السماء لكن اللي شغله الناس يقولوا ايه على ابن ابونا هي دي بقى تربية الأولاد والمجد الباطل فأحد الأشخاص اللي هيتلمين على مجموعة من الشبان الحلوين فقالوا له بص يا أبونا ده مش ابنك ده أخونا بليز ما تفتحش الموضوع معاه طبعا كان على حساب أعصابه بعد سنتين كده بسيط لقيته جاي لابس لبس شيك اتغيرت شخصيته ناجح في دراسته بقول له ابونا ايه اللي حصل؟ قال لي لوحده لما انا ما بكلمهوش هو لوحده راجع نفسه ولوحده اتغير تغيير كامل بصي الاخطر حاجه في ذهن اولاد الكهنه سواء الشابات او الشبان يقول لك ايه ذنبي ان ايه بابايا كاهن ما يفتحش التلفزيون ده ابن ابونا مش هيروح رحلة أو حفلة معينة ده ابن ابونا أنا مش عايز يحس إن ابن ابونا أنا عايزه يحس ابن ربنا ويغلط ما يجراش حاجة ويبقى من داخله مش من براه ولما يطلع الإصلاح يطلع من أعماقه ما يطلعش من بره انا بدي المثل لابن ابونا لما اصفى ما عندهمش ولاد و... لكن هو المثل نطبقه على الكل مهندسين دكاترة أساتذة جامعة أي حاجة وكلنا بنغلط في الغلطة دي إن ما يشغلنا في ولادنا مش ابني يبقى ناجح لكن ابني يبقى إيه يسيب أثر أو يعني يبقى آه ياخد امتداد لحياته يعني أذكر إنسان في كاليفورنيا طلع تقريبا الأول على ال high school وأي جامعة تتمنى إنه يدخل طبعا الوالدين دكاترة فقالوا له إيه تدخل طب قال لهم لا أنا عايز أدخل business يا حبيبي ادخل طب وقالوا لي ده لو دخل طب حتما هيبقى أستاذ في الجامعة لأنه high standard أوي في كل حاجة دخل سنة أو اتنين وطبعا ضرب بباباه عرض حائط وساب كلية الطب ودخل business فقعدت معاه ايه يا حبيبي قال لي بص يا ابونا انا ما احبش افعص في جسم الناس مش بتاعتي انا مش عايز طب انا غاوي business هما عايزين طب هخلص ال business واشتغل business وهاخد لهم الطب وانا في السكه لكن مش هفتح عيادة وفعلا بدا ينجح لانه دي موهبته فيا ريت نفس الحدوتة مش بس بين الوالدين والأبناء لكن بين كل أعضاء الأسرة الزوج يقول لك أخدتها 16 سنة عشان أشكلها على مزاجي اشترى لعبة بإيه؟ بيلعب بيها وهي تقول لك أنا أعرف إيه بطريقتي الخاصة أحركه مرة كده أبونا لوقا كان قاعد في مشكلة فالراجل بيقول له يا ابونا لو سمحت قول لها ان ايه ان الراجل ايه راس المرأة فتسمع لي فقالت له ابونا لو سمحت قول له ان الرقبه بتحرك الراس فالمشكله كل واحد عايز يحرك التاني انا احرك نفسي والانسان الكبير هو الانسان اللي يعمل ادوبشن مع الجو اللي عايش فيه يعني البيبي الصغير لو قلت له ما تلعبش في الامه دي لو انا بس عملت كده هيروح يلعب فيها لان بيبي صغير الانسان الكبير هيبص لك خلاص هو مش عايز مش عايز الانسان الصغير في تفكيره عايز يمشي الامور في اسرته حسب ايه حسب مزاجه الانسان الروحي انسان اكبر من ان يكون يبص في هذه الامور شطارته ازاي يريح مراته وازاي يريح يريح ولاده وازاي يريح زملاته وازاي تبقى سعادته في ان هو ياخد مكان المسيح الاخير ويدي للكل المكان للايه للعمل احنا قلنا مدرسه اسكندريه مدرسه انطاكيا مدرسه روما روما دي تهتم بايه دي السنتر كانت العاصمة بتاعت الدولة الرومانية كان بابا روما أو أسقف روما في ذلك الحين الأسقف بتاع روما هو الواجهة بتاعت الكنيسة يعني الإمبراطور لما حب أي مشكلة موجودة في الكنيسة مين اللي قدامه؟ أسقف روما ما يشغل كنيسة روما ومدرسة روما أو المدرسة بالذات الغربية بوجه عام الايه علاقة الدولة بالايه بالكنيسة فيهمها التنظيم الكنسي يهمها التنظيم الكنسي ولذلك حتى لما تقرا في كتابات الغربية عن الزواج يهمه الايه التنظيم الأسري يعني ناخد أول لاهوتي غربي أول واحد بيعتبره لاهوتي غربي اللي هو مين؟ العلامة ترتليان العلامة ترتليان يعتبر طبعا بيعتبره أول لاهوتي شرقي هو أوريجانوس وأول لاهوتي غربي بيعتبروه ترتليان ترتليان لما يتكلم عن الزواج يتكلم عن إيه؟ يقول لك إيه أعظم من الزواج اللي من الله وتبارك الكنيسة ويرضى عنه الأسقف أو يحط الأسقف بعدين الكنيسة يبقى بموافقة الأسقف وصادر من ربنا وإيه وبتباركوا الكنيسة أنا عايز أخد بس العبارة الصغيرة دي عايز أركز على الثلاثة مع بعض عمل الله إن موضوع الأسرة شغل فكر ربنا ده من الله مش الزوجه من الله لازم نفهم الفرق بين الاثنين ما يجيش واحد يلخبط وايه ويتعرف على واحده ملخبطه ويتجوز يقول لك ده من ربنا لا الزواج من الله يعني الله اللي يقدس الزواج ما قالش الزوجه من الله ف الله يهتم بالاسره طب والكنيسه قال تباركه طب والاسقف بموافقه الاسقف ايه معنى موافقه الاسقف هنا تحط مبدأ لذيذ اللي هو في القرن الثاني اللي انتوا مسمينه او اللي دلوقتي بنسميه المشورة يبقى مين كان المشير؟ الأسقف الأسقف قبل ما تتجوز تروح للأسقف ده باباه تقول له ايه رأيك في فلان ولا ده ابني اتجوزوا حصل خلاف لا يروح لا لباباها ولا باباه ولا مامتها ولا مامته امال يروح فين؟ الأسقف فكان الأسقف يبقى إيه؟ هو المشير. طبعا كان الأسقف بيبقى على قرية فيها مثلا 100 عيلة ولا 50 عيلة فيعني فاضي للحدوتة. دلوقتي ده ما أظنش فيه أسقف فاضي للحكاية دي. لكن على الأقل حط لنا المبدأ. مبدأ الإيه؟ مبدأ وجود مشير أو إنسان كونسلر يقدر يشير أو ياخد ويدي مع الأسرة. آخر حاجة الكبادوك ويبقى خلصنا بالنسبة للكبادوك أنا هقول بس حاجة صغيرة بسيطة أجمل ما قدموا لنا الآباء الكبادوك الرسالة اللي كتبها القديس إغريغوريوس عن والدته يوم ما رساها قال الآتي قال إن والدي كان عنيف وكان بعيد عن ربنا واستطاعت انها تكسبه ربنا مش بس تكسبه ربنا واستطاعت انها تتفق معاه يعيشوا الاثنين بتوليين واستطاعت انها تخليه بقى اسقف وبعدين يقول حته جميله يقول والدتي علمت بابا فن الرعايه ايه رايكم تصور كده لو اسقف يقول انا مدين لمامتي ولا طبعا ما فيش زوجة دلوقتي أو لو كاهن يقول لك أنا مدين في فن الرعاية بتاعي لمين؟ لزوجتي ده الناس تطلع يقول لك يا حتى أبونا ف والعجيب إن بنتها اتجوزت واحد تعبان ورجعته لربنا وغيرت حياته واترسم كاهن إذا الأسرة إيه دورها؟ خطير. يعني زوجة تقيم من زوجها أسقف وتعلمه فن الرعاية. ده يبين لنا قد إيه كان الكبادوك يهتموا بالإيه؟ بالأسرة. أحب بس أقول نقطة أخيرة بالنسبة لإسكندرية. الحتة اللي مش قادر أنساها لما القديس ألكسندروس شاف الطفل الصغير أثناسيوس بيعمد الموقف البطولي لألكسندروس نعمل إيه؟ النجاح ما قالش شوية عيال بيلعبوا ما قالش شوية عيال بيلعبوا قال لك لا ده ابني البطولة الأعظم إن الأم عملت إيه؟ قالت له ده ابنك أنت تربيه هنا جمال الأسرة على المستوى الكنسي إن البطرك أب كل الكنيسة البيبي الصغير أو العيل الصغير أو الصبي الصغير اللي بيلعب ده هو يهتم بخلاصه ويطلعه قائد مش مجرد بيكلموا عن المسيح ولا لا لا ده خلاه أتناسيوس القائد العظيم لكل العالم المسيحي يفتخر بيه والأم اللي ما نعرفش اسمها كانت بطلة لأنها إيه قدمت هذا الابن للكنيسة مين اللي يرعاه الأسرة أكتفي بال بالكلمتين دول وأنا آسف أخذت من وقتكم لكن أتمنى أن ربنا يدينا فرصة نعيش كأولاد لربنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين